احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذا بمشيئه الله عز وجل هو الدرس الحادي عشر في دروسنا في تفسير احاديث صحيح وشرح احاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري بن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن السلف الصالح ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما بلغه به ربه عز وجل ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم اللهم ثقل بها موازيننا ثبت بها على الأقدام على الصراط أقدامنا لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا أسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا إلا نجحته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا مظلوما مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين وانصر الإسلام وأعز المسلمين وانصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا نداما ولا مبدلين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا النهارده إن شاء الله إن اتسع المقام هناخد ثلاث أحاديث نبدأ بالحديث الأول إن شاء الله هو مش وعد إن احنا ناخد الثلاث أحاديث لكن إذا تيسر الوقت وإذا بارك الله في الوقت اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أبنائنا وفي بناتنا وفي زوجاتنا وفي أهلينا وفي أعمالنا إنك مولانا أهل التقوى وأهل المغفرة حديث الأول ربما يأخذ نصيب الأسد لأنه حديث يمس الجميع كل واحد بيلمحه وقد وضحناه من جمعتين سابقتين روى عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد النار أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط حديث ده تحدثنا عنه في معرض الكلام عن حقوق الزوج والزوجة أو الزوج والزوجة النهارده إن شاء الله هزيد الأمر تفصيلا ووضوحا من خلال هذا الحديث عسى رب العباد أن يرزقنا قلوبا متفتحة واعية لما نسمع وعسى رب العباد أن يفهم نساءنا وبالذات الحاضرات لأن بركز ليه على الحاضرات لأن دول هم العناوين الطيبة اللي في البيوت لنا يعني دايما لما يقول الله دي بتحضر دروس علم يبقى عايزينها قدوة في مكانها بحيث أن حتى زوجها لو ما بيصليش يقول والله ده الجامع ده له أثر كويس فيعني كانت يعني شرسة عليا قوي دلوقتي بقت حنينة وكانت والعياذ بالله ما أشأشاني أول بأول لا بقت أمينة يبقى إذا اللي بتحضر درس العلم هتستفيد دي لو كانت زوجة لو كانت أم هيكتشف أبنائها حسن المعاملة إنها هتسوي بينهم في المعاملة لو كانت بنت الأب اللي كان بيعترض والأخ والخال والعم اللي كانوا بيعترضوا على ذهابها إلى المسجد سوف يقتنع الجميع أن ذهابها للمسجد فيه الخير كل الخير يعني إذا دروس العلم يجب أن نراها واضحة في أبنائنا وبناتنا في رجالنا ونسائنا كبارا وصغارا في البيوت وفي المجتمعات بحيث أن الناس لما تشوف العينات تقول لك والله ما شاء الله الجامع ده له أثر ودروس العلم لها أثر والعلوم أصلا أو العلم بالله عز وجل وعن الله كما وضحت لكم من قبل أنواع خمسة قبل ما ندخل في الموضوع لازم نعرف نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فحفظها أو فوعاها فبلغها كما حفظها فرب سامع أوعى من مبلغ ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو أكثر منه فقها أول نوع من العلوم علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد وعلم العقيدة وحدانية الله لسه هو بنسمع الشيخ الله يكرمه في المائدة عيسى بن مريم نعم يا رب كأن كأن الحوار هكذا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سيدنا عيسى حصل له إيه ضعف خوف لأن كل رسول جاء بالوحدانية ولكن أتباع عيسى عليه السلام للأسف الشديد ولذلك قلنا من قبل إن في الدرك الأسفل في النار أشد الناس عذابا يوم القيامة في النار والعياذ بالله رب العالمين ثلاث أصناف آل فرعون ومن نحى نحوه مش آل فرعون بس يعني أي واحد يستغل سلطته ويعمل فرعون يروح مع إيه؟ مع فرعون وهمان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من واظب عليها كان في معرض الحديث عن ايه عن الصلاة من واظب عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن لم يواظب عليها واحد تارك الصلاة بقى حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وثبت ان الاربعة دول من اشد عذاب من اشد اهل العذاب في ايه في العذاب والعياذ بالله العلماء لما فسروا اشمعنى الاربعة دول قال لك ما هو اللي يمنعك عن الصلاة أمور أربعة يمنعك عن العبادة عن حضور مجالس العلم أربع حاجات إما الملك أي واحد مسؤول طليش مع فرعون زيه زي فرعون أو الوزارة يبقى مع هامان أو المال يبقى مع قارون أو التجارة والغرور بال- بالكثرة الجاه والحسب والنسب يبقى مع أبويا بن خلف والعياذ بالله رب العالمين شوف شوف التنظير بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظير واضح قوي فاول صنف من اشد الناس عذابا في النار يوم القيامه ال فرعون ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون ايه اشد العذاب يا سطر اشد العذاب في النار لمين لاول صنف فرعون ومن سار سيرته ولذلك دخلت امراه على الحجاج بن يوسف ثقف جبار بني اميه الحجاج قتل بيده ستين ألف مسلم بيده بس وكم من حجاجة في التاريخ بيده المهم فدخلت عليه فوعظته موعظة جافة كلام تقيل يعني ما نبقتش كلام ناشف فقال لمن حوله ماذا تقولون رأيكم ايه في الولية دي او الست دي نعمل فيها ايه قال اقتلها ايها الامير كلام تقبل فيك شمال كده فتبسمت المرأة وقالت أتباع أخيك فرعون كانوا أشد عقلا أو أكثر عقلا من أتباعك هذا الكلام برضه يعني ال- ال- المشيرين أو المستشارين بتوع أخوك فرعون ها كان أحسن منه أحسن من دول ليه؟ قال لأن لما فرعون استشار اللي حواليه قالوا سيدنا موسى أرجه يعني إيه؟ اصبر عليه شوية وابعث في المدائن إيه؟ عاشرين يأتوك بكل إيه؟ سحرنا عليهم سبحان يبقى اذا ادوا له ايه يعني استوقفوه يدوا له ايه مولى يبقى فرعون موسى كان اشد ديمقراطيه من فراعنه العصر الحديث لان هو كانوا بيدي مهله للراي والراي الاخر ما توحدوه خاف فاول ناس اشد الناس عذابا في النار يوم القيامه فرعون ومن سار سيرته استغل السلطه بتاعته لايذاء الناس مين تاني قال المنافقين والعياذ بالله المنافقين فين في الدرك الاسفل من النار النفاق ده صفة خطيرة ومتفشية في المجتمع كل مغتاب منافق جبنا منين الكلام ده المغتاب عندما يغتاب هو اولا فيه صفة الجبن جبان ولا شجاع جبان بدليل انه ايه بيغتابك منين من ورا ظهرك ولو حتى وصلت به الشجاعة ان هو يغتبك في وشك يبقى هنا مش شجاع لا انت ما الشجاعة دي تسمى ايه تسمى دجاحة صح ولا لا؟ واحد بجح يقول لك في وشك حتى وإن أردت أن تنصح أخاك المسلم عايز تنصحه ما تنشرش عنه العيب اللي فيه وإنما إيه النصيحة على الملأ إيه فضيحة فخذه على جنب ولذلك كان النبي عندما يريد أن ينصح إذا رأى شيء كده، يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا وما يسميش الاسم مش ده انا اجيب لك اسم واسم ابوه واسم امه واسم ست واسم جد و- و- والشارع اللي ساكن فيه وعمل وسوى وازود فيها انا بحذر لان اللي هيضيعنا يوم القيامه رجالا ونساء حاجتين حاجتين اللسان الثالث في كل ما نعرف وما لا نعرف بما ظنها الخوض في اعراض الناس ودي موجوده في الكل حتى في رواد المساجد ملحوظه بس فقهيه على الماشي الامام اللي انت مش مستريح له ما تصليش وراه وتريح نفسك بدل ما تصلي وراه وتغتابه وتحضر عنده وتغتابه وتخوض في عرضه وفي بيته لا مش مستريح له ما تصليش وراه بس. الاسلام ادالك الحريه دي امام انت مش مستريح ما تصليش وراه لان حرام عليك تصلي وانت تغتاب اخوك المسلم انت كده بت ايه بتسرف في الحسنات بتاعتك ان المبذرين كانوا ايه اخوانا شا تخيل واحد بقى من اخوان الشياطين بيبذر مش في فلوسه لا والله الفلوس دي تروح وترجع لكن الحسنات تروح ايه ما ترجعش ما ترجعش يقول له اعطني حقي حقك يعني ايه يعني ايه حق مفيش حقوق انا معيش فلوس ادي لك لا يوم القيامه مفيش فلوس عليك هيتاخد من حسناتك تخلص حسناتك تتاخد من سيئات اصحاب الحقوق فتعطى عليك واشد ما يؤخذ يوم القيامه واصعب قنطره على الصراط يوم القيامه قنطره المظالم المظالم يوقفك يقول لك انت غتبتني انت اتكلمت في حقي انت ما نصحتنيش ما نصرتنيش وانا مظلوم ما وقفتنيش عند الغلط كل دي حقوق كما وضحنا في الخطبه كب- قبل السابقه من حق المسلم على اخيه المسلم من اكبر الحقوق الذب الذب او الدفاع يعني عن عرض اخيك المسلم اذا تحدث احد عنه بسوء او اختك المسلمه فيا جماعه عيب الكلام ده حرام الكلام ده توقفه يا اما تغادر المجلس يا اما ان كنت مضطر بقى كموظف في مكتبه ما يقدرش يسيب الشغل ويمشي ينكر بقلبه ويعلم الباقين انه غير راض عن هذا الحوار الذي يدور مهم جدا الكلام ده ما كناش دروس العلم هتربط لساننا دي اول نقطه يبقى اللسان الفالت ده يودينا في داهيه وبعدين الكبر وكما وضحت من قبل ان ترى رايك هو الصواب وراي غيرك هو الخطا وده صوره من صور كبيره موجوده في المجتمع المصري كله للاسف الشديد نسال الله ان يتوب علينا فرعون وآله ما عدا واحد بس مؤمن آل فرعون وواحدة بس زوجة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الايه الظالمين ومفيش أكثر من ظلم الإنسان أن يشرك مع الله أحد مين نمرة ثلاثة في أشد الناس عذابا في النار يوم القيامة أصحاب المائدة كنا كنا لسه بنشرح في الايه في الركعة الأولى في المغرب برضه يا عيسى ابن مريم دول أتباعه بقى دول الصفوة المنتقاة شوف الأسلوب بقى اللي ما فيهوش أدب هل يستطيع ربك يعني مش مثلا ادعو لنا ربك ها حتى يمكن بتوع بني اسرائيل كانوا شيء من الادب ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من ايه؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ها قال تستبدلون الذي هو ادنى به. كانوا الاول يمكن مؤدبين شيء. ادعو لنا يا رب بس هما الاثنين سواء اتباع سيدنا موسى او اتباع سيدنا عيسى بيحصروا الربوبيه كانما هو رب موسى وكانما هو رب مش ادعو ربنا لا هل يستطيع ربنا لا يقول هل يستطيع ربك الله هو رب هو بس مش واخد بالك انت من قله الادب ها ولا تعرفنهم في لحن القول ها يعني هو اذا القضيه ان هو بيحصر الربوبيه كانما هو رب عيسى فقط هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء سيدنا عيسى حصل له هلع برضه أنا اتقوا الله ان كنتم مؤمنين مش معقول كده انا الشيطان لما يزوق المساله بقى يعني نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين يعني اسباب قويه برضه يعني عايزين ياكلوا بقى ربنا قال لهم ايه اني منزلها عليكم عليها ايه قال عليها جميع انواع المأكولات اللي على وجه الارض بس في شرط واحد بس كلوا ولا تدخروا في جيوبكم كلوا ما تاخدش بيتكم لان ربنا من فضله هينزل لنا كل يوم مائده عشان احنا نتفرغ للعباده جلسوا ليأكلوا فقالت شياطينهم في انفسهم من الذي يضمن ان تنزل علينا المائده كل يوم يا اخوانا ده نبي الله اللي قال ده روح الله اللي قال عيسى ابن مريم اللي بيقول وربنا اللي بيقول له طبعا قال لا فكانوا ياكلون فيدخرون قال بس اللي هيكفر بعدها اعذبه عذابا ايه لا اعذبه احدا من العالمين يبقى دول ثلاث اصناف والعياذ بالله رب العالمين اشد انواع الناس عذابا في النار يوم القيامه اللهم زحزحنا عن النار وادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب يا رب العالمين عايزك تدعي ب- ب- ب- ب- بعشم وبيقين ربما تكون ساعة من ساعات الإجابة إذا أول نوع من العلوم اللي هو العلوم التي تستطيع أن تقول إنها حياة الدين وده علم التوحيد علم العقيدة وحدانية الله عز وجل عدم الشرك بالله في علوم هي غذاء الدين اللي هي معاني القرآن وتفسير الأحاديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني النهارده يوم الاثنين بنعيش مع درس ايه؟ غذاء الدين، انت بتغذي الدين عندك. انت عندك حياه الدين اصلا وهي الوحدانيه، ودي ثمره مجال ثمره من ثمره ثمره كبيره من ثمرات مجالس العلم. لان مجلس العلم لو كنت شرط اعمل له بخير يبقى مفيش فايده. حياه الدين ح- حياه الدين وبعدين غذاء الدين. غذاء الدين دي العلوم اللي تخص معاني القران والحديث الشريف. في بقى العلوم التي تستطيع ان تقول انها هي دواء الدين دواء لعلم الفتيا فتاوى بعد سالك سؤال تجاوب تجاوب ووجد بنو اسرائيل عيسى عليه السلام يخرج من عند مريم المجدليه وكان ست لها سمعه مش هي قالوا غريب عجيب امر عيسى عيسى عند مريم المجدليه تبسم وقال وهل يرى الطبيب الا عند المريض؟ ها؟ امال مين اللي يعالج ده؟ طبعا دي مش قاعده فقهيه عندنا في في الشرع بتاعنا لا يعني احنا ما عندناش الكلام ده. لكن المهم يعني ان سيدنا عيسى بيدي قاعده مهمه امال الطبيب لما ما ينتقلش الى الاماكن اللي فيها الاوبئه كيف نستطيع أن نحجم الأوبئة فلا تنتشر من هذه النباء الفاسدة إلى خارجها ما كانش كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل بالدعوة ويعرض نفسه على القبائل مش مستني لما اللي عايز يبيني لا كان هو يتنقل بنفسه صلى الله عليه وسلم ويبعث الرسائل للملوك ورؤساء القبائل عشان الناس تدخل في دين الله أفواجا هكذا هو قدر الدعاة أن يوجدوا في كل مكان يتكلموا فيه مش حاجة اسمها الحتة دي لا والحتة دي اه طالما انه لا يستهزأ بالدين خلاص يبقى الداعية يتواجد في اي مكان يتحدث في شرع الله عز وجل ويفهم الناس كلام رب الناس العلم اللي هو دواء الدين علم الفتيا لا يتصدر له الا من يدركه واجراؤكم على الفتيا اجراؤكم على النار في علم بقى هو مرض الدين وعلم السحر والطلاسم والاعمال والكلام الفاضي ده وفي علم هو هلاك الدين الا وهي البدع محدثات الامور كل واحد يالف ايه من عنده واحد يكتب صلاه صوت واحد مش عارف ايه اذن اذان معين بشكل طريقه معينه واحد يعمل حلقه ذكر واحد في النص ويقعد يسقف لهم ويعملوا حضره ومش عارف يعملوا حركات معينه يطوف حوالين الضريح كل الكلام اللي ايه اللي, اللي يجيب لورا على طول ده ما يجيبش لقدام ابدا ده علم هلاك الدين وضيع الدين انت بالمحدثات دي ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فين؟ في النار كل ضلالة في النار لأن الضلال ليس نهاية لا, لا نهاية له إلا الإيه؟ إلا النار بدل المدخل ده بتاع أنواع العلوم اللي احنا بنتعلمها يبقى لازم مجلس العلم نطلع منه بفايدة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أريد النار أريد النار النار كما قلنا من قبل هي الاسم التي على دركات العذاب كلها يعني دركات العذاب كم دركة سبع دركات اولهم جهنم واخرها الايه الدرك الاسفل والعياذ بالله كلها تحويها عنوان واحد تحت عنوان الايه النار لان هي يوم القيامه يا جنه يا ايه يا نار اما الجنه هي نوع واحد لا في جنه المأوى وجنه عدن وجنه الفردوس ها واخد بالك وفي دار السلام وفي كل ايه مسميات الايه الجنه او درجات في الجنه ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض ها ما بين مصراعي باب الجنة الجنة لها ايه ثمان ابواب مفتحة الرسول ما بين مصراع ال- يعني بين عقب الباب و... ولا يسموه ايه حلق الباب ولا النجارين يقول ايه حلق الباب الله يكرمك حلق الباب ما بين حلق الباب ده وحلق كده سبحان الله قال يجري الجواد المضمر الجواد المضمر اللي هو الجواد الفرس بتاع السبع من العقب ده للعقب ده أربعين سنة أربعين سنة هو الحلق بس بفتحة الباب بتاع الجنة هو الحبيب يقول إيه بقى صلى الله عليه وسلم لك ضيظهم لك ضيظهم اللام لام الابتداء هنا كضيظ اللي هو ازدحام يعني لك ضيظهم على أمته يعني علينا يعني ربنا يجعلنا من أهل الجنة يا رب يا رب العالمين لك ضيظهم على أبواب الجنة أحب إلي من شفاعتي يعني الشفاعة قصدها ايه دي وسيلة ولا غاية وسيلة الغاية ايه دخول الجنة نقول انا زحمت كنت على باب الجنة احب الي من الشفاعة رغم ان إن ده المقام المحمود لسيدنا رسول الله انت بتدعي كده تقول وضعت مقاما محمودا للذي وعدته وقال له رب عسى ايه ان يبعثك ربك ايه مقاما محمودا هذا هو المقام المحمود هل تحمده كل الخلائق يوم القيامه بهذا المقام سبحان الله يبقى اذا الجنة ما بين مصراعي الباب شوف قد ايه ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض درجات الجنة قد ايه الكعادة بآيات القرآن 6236 درجة ياه طب أقل واحد في الجنة ياخد قد ايه قال يسير في ملكه ألفي سنة قال يا سلام يا رسول الله اقل واحد يمشي في ملكه 2000 سنه الله طب امال الكبير يبقى ياخد ايه بقى؟ قال لا واحد زي ابو بكر ده قال لا هذا يتملى بوجه ربه بكره وعشيه فين وفين وكلاهما خير وكلاهما خير انا عمال بلف وادور على الرحمه عشان هدخل على اوريه النار ولقينا الستات جوه فعمال ابقى ايه يعني عشان بس اعمل مدخل ربنا يعيننا ان شاء الله يا رب. ف هذه هي الجنة ما لا عين رأت لا أذن سمعت لا ما خطر على قلب وش كلام بقى ولا بقى بضرب بتوضيح و- وإيضاح ال- يعني شبنا من الكلام الحلو اللي قلناه ده ها؟ بس المهم إيه نعمل نعمل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عجبت للجنة كيف نام طالبها وعجبت للنار كيف نام هاربها ولكل بنون كل واحدة منهم لها ايه اولاد فكونوا ابناء الجنة وكونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا ابناء النار ولا ابناء الدنيا اه خليك ابن للجنة لان التاني ربنا قال ايه قال ايه امه ايه هاوية امه مين اللي بتحضنه النار تصفر يا رب الجنة بقى لا أسى ولا ألم ولا حزن ولا اكتئاب ولا واحد يشبخ لك بالكلام ولا واحدة تسمعك قلة أدب ولا مراتك تديك من المناء خيار مفيش الكلام ده كله ألا يسمعون فيها إيه لغوا ولا تأثيما إلا إيه قيلا سلاما سلاما الله سلاما من مين؟ قال يا سلام أول سلام من السلام سبحانه سلام قولا من رب الرحيم أدي سلام ها تحياتهم يوم يلقونه سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ها؟ والملائكه يدخلون عليهم من كل باب ها سلام عليكم ها ها؟ سبحان الله سبحان الله كل ده كله ايه تحت عنوان السلام والجنه ربنا سماها دار الايه السلام لان فيها سلم ما فيهاش اذى ولا ألم ولا جوع ولا مرض ولا نوم ولا مني ولا منية ولا بطاق ولا عرق ولا حيض ولا نفاس ولا كلام سيء خلاص سبحان الله ربنا قال ايه قال ونزعنا ما في صدورهم من ايه من غل اخوانا على سرر متقابلين وبعدين ك- كرمهم تاني وعمل ايه قال وزوجناهم ايه البحور معين يا سلام كرم خلاص قال له تعبت بقى يجي العبد يسجد لله يا رب عايز اشكرك قول له خلاص خلاص تعبت في الدنيا كثيرا هنا دار كرامتي لا عبادة اليوم خلاص خلاص ريح بقى ريح بقى انت تعبت أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ده أحسن بقى الكلام ده ولا بقى شجرة الزقوم لما ربنا وصفها قال إيه قال إنها شجرة تنبت في في أصل الجحيم طلعها يا صفار يا رب ها يعني شجر الاصل بتاعها في النار من تحت جذعها جذرها وذرها الثمرات بتاعتها زي ايه زي رؤوس الش... في حد شاف الشيطان لكن كل واحد متخيل صورته شكلها ايه مرعبه صح ولا لا مرعبه فاي يصوروه احيانا مش عارف بقرنين ومش عارف صدر وعينين مش عارف حمراء وبقه مش عارف ايه مكان ودانه وقفاه مش عارف الكلام ده كله لكن كل الكلام ده الشيطان اوحش من كده شكله مرعب فثمرات سبحان الله ال- اليجوع يفكر ان دي ايه ان ده اكل ياخده ها؟ القهر الجوع اهل النار روايه ال- الامام مسلم قال ايه قهر اهل النار الجوع الجوع هنا فاعل واهل النار ايه مفعول به يعني الجوع هو اللي ايه اللي قهر أهل النار قال فاخذوا من طلع شجره الزقوم قال لك ما هو اكل اهو فصنعت في حلوقهم غصة غصة يعني ايه راحت نشبت في الحلوق زي الشوك راحت واقفة لا هي طالعة قادر يرجعها يتقايأ ولا قادر ايه ينزلها بتاعها الحق اوام الدنيا مية يستغيث وربنا قال وان يستغيثوا يغاثوا ايه بماء كالمهل يعمل ايه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة الله الله الله الله طب ايه علاقة يشوي الوجوه ده هو ياكلها في بقه آه، يشربها يشربها في في- في فمه قال ما هو يقرب الاناء اللي من النار ده اناء من النار خرق كوبايه نار فيها مهل المهل ده عباره عن صديد عصاره اهل جهنم ليها بخار منتن الرائحه قال البخار يقطع على لحم الوش يقطعه حتت ينزل في البطن يحصل ايه الكالمهل يغلي ايه في البطون كغلي الايه الحميد يا ستار يا رب آه. وبعدين ايه في- في ايه تاني قال وسقوا ماء حميما فعمل ايه في الامعاء فقطع امعاءه وتعاد الامعاء مره تانية ليه كان بياكل حرام وكان ما يبليش وكان لسانه زفر كان كل ما يقول له درس علم يقول لك يا شيخ كل وا- ويحارب الدعاة ويحارب أهل العلم ويوقف حركة الدعوة وظل بس ما شغلته كده في الدنيا وتعالى بقى نصفح حساباتنا تعالى خد حقك خد نصيبك سبحان الله لا يظلم اليوم أنفسهم كانوا يظلمون هم اللي كانوا بيظلموا روحهم فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم أريد النار يعني تعرضت عليه إيه النار وما فيها النار دركات كل نار أشد من التي فوقها سبعين ضعفا وانت كل ما انت نازل لتحت والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى يبعدنا واياكم عن جهنم وعن حر نارها رب وانت لازم يشتد العذاب يشتد العذاب والعياذ بالله والناس تتبرأ من بعض بقى تقول له ده الباشا اللي كان امرني ده البيه اللي قال لي اقتله ده ترتان وعلا لا تعالى انت اهو هاتين ضعفا من العذاب يا رب- ضعف عليه العذاب ده انت تعلم لكل ضعف هنستجيب الدعاء بس ليك انت كمان نفس الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين اني كفرت بما اشركتمون من قبل يا سلطان يا رب كمثل الشيطان انا عايزك تقرا القران بتدبر مش تقرا كده ب- ب- ب- لا على الصحابة رضي الله عنهم يعني كنت تسمع في ليل المدينة لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل منين؟ قراءة القرآن والبكاء ترى أعينهم تفيض من الدم يكفي ما قرأ أبو بكر القرآن إلا وبكى بكاء حتى لا يسمع من خلفه حدش يسمع أبو بكر عمر بن الخطاب يقول يا ابن- يا امير المؤمنين الصبح قرب يطلع و- و- وخفنا عليه فصلينا وجينا ندور عليه لقيت مرمي جنب الحيطه مالك انا ماشي بالليل بشوف احوال الرئيس سمعت قارئه تقرا في مطلع سوره الطور حتى وصلت قول الله عز وجل ان عذاب ربك لواقع فايقنت ان العذاب واقع على راس عمر يقول لك دي مش ليا الايه دي ده للناس اياهم اياهم مين واحنا مش من اياهم ليه من يضمن من يحمي نفسه إلا بالأعمال الصالحة ثم تأتيه بعد ذلك وقبل ذلك رحمة الله عز وجل ابن عباس رضي الله عنهما سنة كما حدثت من قبل سنة بعد موت عمر واستشهاده يراه في الرؤيا يقول له يا عمر اشتقت لرؤيتك سنة يا راجل ما تجريش قال له والله ما فرغت من الحساب إلا البارحة سنة يا أمير المؤمنين يا اللي نشرت العدل وماذا رأيت حصل لك ايه قال لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني وجدته غفورا رحيما تضيع ده عمر بن الخطاب هيروح بداهيه وماذا صنع لك الغفر لي وادخلني الجنه وصحبت رسول الله قال له بعلمك قال له كلا بعدلك قال له كلا بنصرة الإسلام كلا أمال بإيه قال له أنا ماشي مرة في شارع من شوارع المدينة شوية عيال حابسين عصفور بيلعبوه بيلعبوا بيه ففككته فكككته أسره فك الأسر بتاعه ربع- قطع الخيط فطار قال الله عمر عبدي فككت قيد العصفور وأنا أصنع بينك وبين جهنم حاجزا وأدخلك جنة رحمتي واحد يقول لك ازاي يعني حاجه تخوف ما تخوف طبعا لان من على الباب مش بعملك برحمه الله برحمه الله لا احد يدخل الجنه بعمله ولا انت يا رسول الله ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته يقول الله يوم القيامه يا عبادي ادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها باعمالكم اللهم حسن لنا اعمالنا وخاتمتنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين المسألة مش سهلة لما تقرأ عن حديث عن الحبيب أريت النار تراجع حساباتك لا النار يا عم احنا لنا ايوه لنا مش لنا ليه اذا لم نتقي الله نسال الله السلامه اه نسال الله السلامه اهو السوق قائمه البضاعه موجوده الثمن موجود الدنيا ها وهذه الحياه سيدنا الحسن البصري قال عرفت على نفسي الجنة وحورها ونورها وقصورها وأشجارها وأطيارها ونعيمها وعرضت عليها النار وزقومها وغسلينها وسلاسلها وأغلالها وعذابها وزمهريرها يا نفس ده حتى البصري شوف بيحاسب نفسه ازاي العرفه على على على- اه ادي اه سكه السلام وادي سكه الندامه عايزه ايه قالت لي نفسي اريد يوما اتوب فيه الى الله قلت لها قل لنفسي انت في الامنيات فاعملي ها انت عايزه ايه يوم اتوب انت اول يوم موجود أهو. ها. لكن يجي يوم رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت يقول له ايه كلا كلا ما ينفعش لا يستقدمون ساعة ولا يتأخرون. لا يستقدم ساعة ولا يتأخر ساعة ما يحصلش لا لحظة قدام ولا لحظة ورا ما ما ينفعش خلاص خلاص مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواء ما توحدوه لا إله إلا الله أريد النار ربنا عرض النار على حبيبه صلى الله عليه وسلم أهل العلم العلماء ربنا يرضى عنهم جميعا وعنا وعنكم وعن المسلمين وضحوا القضية دي ليه ربنا أرى النار لحبيبه ليه قال أولا لكي عندما يتحدث مع أمته يتحدث عن يقين وعن شهادة ده الأول يتحدث عن يقين وعن شهادة شافها ولا ما شافهاش؟ ما شاء الله مش شاف الراجل اللي يجر محجنه في الايه؟ في النار محجنه يعني ايه؟ واحد بيطوف حوالين الكعبة ومعاه ايه؟ خيط وشبك في الخيط سنارة وسيبها تجر وراه والله السنارة شبكت في حاجة ها رداء واحد كيس نقود اي حاجة اهو شبكت لوحدها وانا حد شبكها فيها خلي بالك هل رأيت صاحب المحجن ابو شوكة ده يجر محجنه في النار يعني شاف ده إيه؟ خد له ايه من حوالين الكعبة ده يعني خد له تشكير محرم كيس ب 100 ريال مثلا يعني سيد ها قول اي حاجة ها خد له ايه شافوا الحبيب في النار امال اللي بياكلوها ولعه بقى هيشوفوا فين ها ده مش كده وبس قال هنيئا له الشهاده يا رسول الله يا سلام شوف جاي معانا اهو واستشهد وهو ميت قدامنا اهو يا سلام يا بخته قال لو رايتم ما ارى لرايتم قبره وقد اشتعل عليه نارا من اجل شمله قد غلها بغير حق كوفيه او شال او حراب اخذوا من غير ما يستأذن الحبيب مع ان الجندي له حق في الغنيمة لكن ما استأذنش القائد سرقها من وراء القائد طب هتقول لي الموظف ايه بقى ابو سخان المصلحة وتليفون المصلحة وعربية المصلحة وكلها للمصلحة ومش من مصلحته يعمل كده لكن هتعمل له إيه؟ تقول له ايه بقى؟ مسألة مش سهلة عايزة إعادة حساب صحيح قد يكون الدخل قليلا لكن إذا أدخلت الحرام على الحلال قال حكيمنا العربي جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره دخل الحرام على الحلال يضيعه يضيعه خليك في الحلال لان ربنا هيبارك في الحلال وهيكفر في الحلال وهيقنعك بالحلال ويخلي الحلال طعمه حلو والحرام طعمه وحش يبقى ش- وراه النار عشان يحكي ويقص عن شهاده وعن واقع وعن رؤيه وبعدين قال وعلشان كمان يوم القيامه يفزع الناس جميعا عندما تاتي النار طب يقول ايه وجيء يومئذ بجهنم ولها زفرات ثلاث زي ما قلنا مفيش زفرة من الزفرات الثلاث ال- ال- الرسول بيشبهها زي ايه زي الحية اللي عايزة تلتقم الايه الفريسة زي الحية اللي عايزة ايه تلتقم الفريسة اول زفرة للنار هل ترى كل أمة جاثية جاثية يعني ايه تقع الناس على ايه على الركب بتاعتها انت لما يحصل لك موقف يقول لك يا شيخ سيبت ركبي صح ولا لا يقول لك ركبي ثابت يقول لك قلبي طب في ركبي صح ولا لا قلبه طب ها؟ وترى أمة كلها ترى كل أمة ايه جاثية جاثية كل وقع على الأرض وبعدين في في الآية الثانية ليه قال ينظرون من طرف خفي ليه قال لأن الزفرة الثانية الكل ينفتح أرضا ويبص من تحت لتحت هي لسه جاية ولا مشيت ينظرون من ايه من طرف خفي أنا عايزك تاخد الكلام ده واقع وتترجمه في حياتك الزفرة الثالثة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا آخذ بقوائم العرش يقول يا رب سلم يا رب سلم حتى عيسى يقول يا رب يا أسألك عن مريم ابنة عمران وإنما نفسي نفسي نسي الخليل إبراهيم ابنه الصديق إسماعيل ونسي موسى أخاه هارون ونسي كل خليل خليله إلا رسول الله يقول يا رب أمتي يا رب أمتي ربنا ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ده له ثبات ويقين ليقف منافعا ومدافعا عن أمته صلى الله عليه وسلم أريد النار فرأيت أكثر أهلها النساء فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان يا سلام يا صادق يا أمين يا من لا تنطق عن الهوى أولا أتوقف بقى عند النقطة دي كل اللي أنا قلته ده مقدمة والمقدمة هدتني يعني المقدمة أنا شاعر إن قلبي من جوه مش يعني لولا الملامة أقول لك قوم توكل على الله كده كده لكن القضية مش كثرة الكلام هم من نفس الكلام لأن الكلام عن النار يزلزل القلوب ويخيف وبالذات القلوب الوجلة بتاعتنا الخايفة ال- ال- المليئة بالغش والخداع والزور والنفاق والبهتان والكبر والغفلة والسهو والبعد عن الله والشبهات إن لم يكن حراما نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم أريد النار فإذا أكثر أهلها من النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان إيه اللي خلى الست تكفر العشير وتكفر الإحسان هل هسأل ثلاث أسئلة هل كل الستات كده طب إذا كان مش كلهم السؤال الثاني مين فيهم بالضبط السؤال الثالث ازاي نصلح اللي هم بيكفروا العشير وبيكفروا الايه الاحسان اول نقطه مش الستات كلهم طبعا الا من رحم ربك اللي التزمت بدين الله اكثرت من حضور مجالس العلم بدات تترجم هذا العلم الى عمل من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم يبقى هنا القضية ايه يبقى مش كلهم مش كلهن لا امال مين فيهم بقى قال كل واحدة ست بطبيعتها لا تحب الخير إلا لنفسها يعني تبقى حماتها حماتها دي مين أساسا أم جوزها صح ولا لا أم الزوج يعني السبب في إيجاد مين ال- ال- ال- ال- الزمل ده أو ال- أو ال- الغلبان ده هي اللي جابته هي اللي ربنا سبحانه وتعالى تسبب او هي جعلها سببا في ايجاد هذا الايه هذا الكائن هذا المخلوق يبقى الام اللي هي حماتها لها فضل في ايجاد الزوج زي زي ما قلنا يوم الجمعه أن اشكر لي وايه ولوالديك ربنا بيقول كده أن اشكر لي ولو- اشكر لي انا رزقتك نعمه الايمان والتوحيد واشكر لوالديك التربيه والاحسان والفضل والانفاق هذه المرأة دي الزوجة يعني متضايقة من حماتها ليه؟ لأن أنا قلت لحضرتك في حقوق الزوجة الزوجة لا تحب اسم أي ست حتى ولو كانت أختها حتى ولو كانت يعني أصل أمك دي هي على كلتا الحالتين زي ما قال الشاعر العربي قال الشاعر الشريف في بلادنا يدان أو يدان تلك هي القضية يعني آه يعني أنت كده مقتول كده ما ما فيهاش نقاش فأمك مكروهة من مراتك شئت أم أبيت إلا من رحم ربك اللي بتلتزم بمجالس العلم وعارفه الحلال فين والحرام فين وعارفه ان يوما ما ربنا هيحاسبها هتحسن لان هي ماموره بحسن معامله جارتها وحسن معامله زميلتها في العمل وحسن معامله اي مسلمه فمن باب اولى تحسن معامله مين؟ حماتها حماتها ولا ايه؟ هي عندها مثل تقول لك النار ولا الحمى في الدار ليه؟ ليه؟ ده ربنا قال إما يبلغن عندك الكبر أحد عندك تحت رعايتك يا- يا- يا سي محمود ولا سي محمد ها؟ طيب علاج كراهية المرأة لحماتها وبالتالي لإخوات جوزها وبالتالي ده كله بتثمر إيه؟ كراهية الإيه؟ الزوج بقى خلاص. ما هو هي عايزة جوزها مقشر من غير إيه؟ اه مش بقشره لا هي عايزاه ايه مقاش مش بالهمزه لا ها ب- بالقاف عايزاه مقشر ومقشط بالطه برضه فاكرها كده وكده لا عايزاه له ام ولا عايزاه له اخ ولا اخت ولذلك تسال ام عائشه لك لا الحمد لله جوزوه الله يعني مثلا قبل ما يروح يتجوز يقتل امه ها ما ينفعش تعال بقى لحكايه يكفورنا دي ازاي نعالجها ازاي الست ترضى بالقليل تعال الاول نعلى فوق بلاش قوي تحت اللي بتكره حماتها دي تحت قوي تعال نطلع فوق نطلع فوق يا شباب الصحابي الجليل سيدنا ابو عبد الله بن ابي زياد رضي الله عنه فقير الحال يدخل المسجد في صلاة الجماعة آخر الناس آخر واحد سيدنا الحبيب يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصحابي الجليل يروح ايه واخد نفسه وماشي أول واحد يوم في الثالث في الثالث في اسبوع في اثنين في شهر في اثنين راحوا ال- ايه الصحابه بلغوا الحبيب المصطفى الطالب هاتهولي في العله دي تعالى يا ابا عبد الله نعم يا رسول الله قال له انت تاتي اخر الناس وتترك المسجد اول الناس ليه قال له هذا سر بيني وبين الله فتبسم الحبيب وقال وانا رسول الله السر بينك وبين ربنا ها، طب ربنا بقى يبعت جبريل يقول لي الموضوع ده بالظبط فيقول انت احسن ارض ها. قال له يا رسول الله ان لله في خلقه شؤون مش عايز يقول برضه قال له بحقي عليك لا أخبرتني قول بس قال يا رسول الله ما أملك وزوجتي إلا ثوب واحد يستر العورة أصلي فيه ثم أعود إلى بيتي سريعا قبل أن يخرج الوقت لأخلعه لتلبسه زوجتي فتصلي فيه قبل خروج الوقت رجع متأخرا زوجته بتقول له اتأخرت النهارده ما حسبها قال لها استوقفني الرسول فسألني تيجي آخر الناس ليه تمشي أول الناس ليه حكيت له الحكاية تقول ما عندناش إلا ثوب واحد تلبسه ورا لو مراتك بقى لك هين وادالك ولا لا ده الإجابة الطبيعية لستاتنا أو أكثر ستاتنا كل يقولها لي مفيش حد يقول لك خد خد ما تلاقيهاش أبدا ها لأن المهم أكمل دي الأول وبعدين نبقى نشوف حكاية خد وهات دي قالت له اسمع بقى يا أبا عبد الله ألا تستحي من الله أن تشكو الله لرسول الله مش عيب عليك روح تشتكي ربنا لرسوله ها يبقى أي أي امرأة هذه دي من ضمن اللي يكفرن العشير ياه مش ممكن سبحان الله تعال بقى لأم سلمة أمنا أم المؤمنين في عمرة الحديبية الرسول خلاص على بعد 14 كيلو من مكة وبعد سبع سنوات وخلاص كل واحد ما بيقرب من مكة قلبه يذوب شوقا إلى الكعبة يوم سبع سنين خرجوا من مكة وراجعين كلهم شوق إلى دخول مكة عند الحديبية واستوقفتهم قريش حاسب رايح فين؟ قال داخل عمره قال لا لا يعني ايه لا استنى ما نبعت لك واحد مفاوضات ونشوف الموضوع ايه المهم بايجاز عارفين انتوا بقيه بنود الصلح الرسول خلاص بقى بقى وقع العقد والاتفاق وقع على المفاوضات وبعدين راح ايه قال ايها الناس احلقوا واذبحوا وتحللوا الصحابة قال الله نحلق ونذبح ونتحلل هو احنا اعتمرنا ما احنا لازم نخش نعتمر راح كررها تاني الصحابة صعبان عليهم ان يبقى بينهم زي ما تقول بالبلد وبين مكة فركة كعب وهيرجعوا المدينة تاني لسليستر السنة الجاية قالوا ترجع السنة دي وترجع السنة الجاية يبقى نسيب لك مكة ثلاث أيام واعمل عمرة براحتك الصحابة مش راضيين دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أم سلمة رضي الله عنها وجهه طبعا باين عليه الغضب زعلان لو أنت راجل مسؤول ورجعت تقول أو صاحب ورشة ولا محل ورجعت تقول لمراتك وشك متلوث يا مالك العمال مطلعين عيني اطردتهم يعني ده 10 بقرش ده ده شغل على طول اسمع ام سلمه بقى يا رسول الله اخرج اليهم احلق واذبح وتحلل واترك الامر على الله خارج الحبيب المصطفى عالم ذابح متحلل فتصارع الصحابة على الحجام من يحلق قبل الآخر تأسيا برسول الله يبقى دين اللي يذكرنا العشير النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عملوا حزبين ضده حزب الكبار وحزب الصغار طب الرسول فاضل الكلام ده حزب الكبار تحت قيادة أم سلمة وحزب الصغار تحت قيادة عائشة وكلا الحزبين على هدف واحد له طلب واحد زيادة النفقة عايزين نزود النفقة ده مطلب وهو شبه شبه طبيعي يعني هو مطلب شبه طبيعي مش يعني ال ال ال الشهر والشهران الهلال والهلالان يمران على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيته ايه قدر يعني مش طبيعي وهو ايه ما تفكرش ان الرسول كان فقيرا ده كان له خمس الغنائم ده كان في الصحابة اصحاب ملايين زي سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ابو بكر الصديق ها عبد الله آه، الزبير بن العوام طلحه بن عبيد الله كل دول كانوا اصحاب ملايين كان يعني يقال ان عبد الرحمن بن عوف كانت ال- القافله التجاريه بتاعته يصل اولها المدينه واخرها لم يتحرك من الشام بعد يعني كان يعدي الميزان مدفوعات اي بلد المهم عشان حد يفكر ان دايما الاسلام بتاع يعني هو يخاف بالفقر لا لا الاسلام فيه الغني والفقير ربنا جعلنا كلنا درجات يعطف الغني على الفقير والفقير لا يعطف على الغني والمسألة تمشي المهم فعايزين نزود النقل احتجب الرسول عنهن تسعة وعشرين يوما قد جنب تسعة وعشرين يوم سيدنا عمر يدخل عليه يا رسول الله نعم يا عمر طلقهن كلهن وأولهن حفصة بنت عمر لا أصل عنده حب الرسول ده إيه لا يعلوه حب حفصة مين لا طلعهم كلهم وأول واحدة حفصة أنا مش عايزك تنام زعلان مرة وكان يعدي على بيوتهم سيدنا عمر ويسمع صوت واحدة منهم معلية صوتها على الرسول من بره ال- ال- ال- الصوت طالع يجي سيدنا عمر من بره وكان جوره صوت يا عدوات أنفسكن ترفعن أصواتكن على رسول الله إيه فكانوا يردوا عليه يا ابن الخطاب علينا والوحي ينزل في بيوتنا تعمل علينا راجل والرسول معانا مش عيب المهم اه ما كانش يقدر يقولها الا عمر رضي الله عنه عسى ان طلقتهن سيدنا عمر بيقول ان يبدلك الله خيرا من منهن نساء وفضل يسرد آه آه ونزل القران بما قال عمر المهم المهم لما نزلت الآية بقى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء انتوا مش انتوا حالة خاصة ان كنتوا عايزين الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ان كنتوا بقى عايزين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما راح جايب السيدة عائشة أول واحدة يا عائشة استأمري أبويك روحي شير على أبوك وأمك الأول عايزة تعيش زي ما أنت كده لا نفقة ولا نص هي كده الحالة كده ولا تتوكلي على الله قالت أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله بل أرضى بالله ورسوله والدار الآخرة ولكن لا تخبر أحدا لا تخبر أحدا بما قلته سيدة عائشة عايزة إيه؟ تاخدها لوحدها ما تقولش البيت الستات أنا قلت إيه؟ فهذه هي الأولى كل واحدة تقول الله الدار الآخرة رسول الله رسول الدار الآخرة خلاص يبقى دول من اللي يكفرنا العشير كلما اقتربت المرأة من الدين ومن معرفتها بالحلال والحرام ومن معرفتها بحقوق زوجها لا تكفر العشير الرسول صلى الله عليه وسلم اختار كلمة يكفرن يعني كلمة يكفرن دي مرعبة لكن الصحابة بيسألوا يعني بيكفروا بالله يا رسول الله لا ليه؟ اشمعنى اختيار كلمة يكفر؟ الرسول اصلا ما ينطقش عن الهوى. مش كلام من عنده، لا فيما علمه ربه. فالكلمة في موضعها. الحديث يفسر الحديث. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يبقى قرن زي ما قرن بر الوالدين مع وحدانية الله قرن يقول انا لو كنت هأمر حد يسجد لغير الله كنت اقول للست بقى اسجد لمين؟ للزوج يبقى هنا دخل الزوجية في مقام عالي من الت- من التقديس فكأنما من أنكرت حقوق زوجها أو آذت زوجها أو آذت من أحسن إليها أن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان الإحسان أكثر واحد محسن ليك بعد أبوك وأمك بعد الله عز وجل في الأول خالص بعد أبيك وأمك عارف مين؟ اللي علمك العلم اللي خلاك تعرف تقرأ وتكتب اللي خلاك تعرف تقرا وتكتب ده صاحب فضل عليك قد ايه سبحان الله المدرسين دول لو يتقوا الله واهل العلم اللي بينقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دول بي يعني بيحاولوا يسحبوك ويسحبوا نفسهم بعيدا عن النار وقريبا من الجنه وده اعظم الايه المنن والفضل تخيل ان هم اول ناس ينكروهم وينكروا فضلهم اهل العلم ويخوضوا فيه يتكلموا فيه سبحان حاجات غريبه تسمع كلام واراء وتحت عنوان النصيحه ودي مش نصيحه دي مش نصيحه ولكن ولكن لو شغلت كل امرأة نفسها بعيوب نفسها وبشؤون بيتها أعندها وقت لا تتكلم عن هذا وعن ذاك؟ مفيش أصبحت البيوت النهاردة كلها هموم وابتلاءات ومصائب نتيجة الصراعات اللي موجودة النهاردة خوف الأم والأب على الأولاد ومسألة الرزق والاكتساب والكسب والمعيشة والصعوبات دي كلها لكن رغم ذلك النساء عندهم لسه وقت حتى في داخل المسجد للكلام فيما يفيد وفيما لا يفيد ما ينفعش ما ينفعش ولذلك ازاي نعالج او اخواتنا المؤمنات يعالجن مسألة كفران العشير اول علاج ان يعرفنا حق الزوج الاول زي ما وضحناها في يوم الجمعة قبل الماضي حق الزوج الاول ايه حقه تعرف من ضمن حقوقه اللي قلناها الا يدخلن بيوتكم من تكرهون انت متضايق من حد معين من محارمها ما يدخلش خلاص ده بيتك وبعدين ونصحت من قبل اخواتنا نصيحة اخ شفيق لهن ناصح ناصح لهن يعني مش ناصح يعني بركوك يعني لا ناصح من باب النصيحة يعني اسم فاعل قلت تجيب ورقة وتكتب ايه الحاجات اللي جوزها بيحبها والحاجات اللي بيكرهها فيها تكفر من الحاجات اللي بيحبها وتقلل من الحاجات اللي ايه ما يحبهاش مش تعمل العكس يقول لك هنسيه اسمه خليه يلف حوالين روحه هطلع عينيه هو واهله طب ده كلام طب ربنا يبارك ازاي يد الله مع الشريكين ما لم يكن احدهما فاذا خان احدهما رفع الله يده يعني ربنا حاطط ايده مع الزوج والزوجه الصالحين واحد منهم يخون يخون يعني ايه يعني يطلع اسرار البيت بره دي اكبر الخيانات عند الله وكل ستاتنا مش هقول اغلبهم بقى الا من رحم ربك والاستثناء ها لا لا حكم له صح ولا لا بيقول الشاذ لا حكم له ال ال ال ال لكل قاعده شواذ ماشي مش كده ولا ايه الجماعة الفرنساويين بيقولوا كل قاعدة exception او ال exception ده ولا الشواذ الشاذ ده ملوش استثناء بقى ملوش قاعدة ده من شاذ يعني واحد في المية واحد في الالف واحد في المليون ده ملوش قاعدة لكن القاعدة ان اسرارنا كلها طالعة بره عند حماتك وعند حماك وعند خالتها وعند عمتها وعند صاحبتها وتبقى قاعد انت متأمع او حاطط رجل على رجله وجوز صاحبة مراتك قاعد باصص لك كده يقول لك بتتأرغ على ايه ده يعني ده انا لو اعرف يعني اعرفك يعني اللي بيحصل اه يا خبر ابيض ده انا مفضوح بره انا مش عارف ها دي من اكبر الخيانات يروح ربنا بقى شايل ايده والعياذ بالله ربنا يرفع الله يده فتدب الخلافات بين الطرفين وتنزع القناعة والبركة من البيت يبقى لو عرفت حقوق الزوج مش هتكفر العشير دي نقطة النقطة الثانية أعجبتني امرأة صالحة من رواد من رائدات نفس الأسد بن الفرات قالت لو أنا يسيبوني على أي واحدة طلبت الطلاق من جوزها أنصحها وأقول لها هتشوفي الويل بعد الطلاق يا ريت تتحملي وتصبري لتصيري من أهل الجنة يا ريت تسمع وهذه نصيحة غالية من امرأة مجربة تقول لو لو البنات اللي, اللي مستجدات على الطريق البنت تعيش لها كام شهر ولا سنه ولا سنه ما بحبوش يعني ما بتحبوش يعني ايه؟ لا ده جربه ما كنت بترحبوا بيه من سنتين وفاشين بقك قد كده واهلا وسهلا ونورتنا وشرفنا هو بعينه والله ما اتغير هو الغلبان ده ده ازداد ده ازداد غل هو يعني هو اتفرعن عليه ده وقت عليه سبحان الله فكثيرات ممن لا يرضين بأزواجهن ولا يقتنعن يندموا في حاجتين ويتلودوا في حالتين ويتنطموا في حالتين عند الطلاق وعند الوفاة عند وفاة الزوج شوف يا عيني أتريك انسان بلاوي واقف زي الأسد بس هي ما كانتش شايفاه ساعتها أسد شايفاه حمل ولي قال لك يلا بقى فكسنا له دخل بحمر ابدا دخل هو راجل بيشتري دماغه ها سيبنا فوق عشان المركب تسير فلو علمت حقوق زوجها بما يرضي الله لما اغضبته ولا ما كفرت حقه ما تنكرش حقه قال صلى الله عليه وسلم ربما تعنس احداكن في بيت ابيها شوف شوف كلام الحبيب يعني ما تلاقيش حد يتجوزها تبقى عامل تقعد تعدي 30 و35 و40 ومفيش حد يسال عليها فاذا جاء من يتزوجها سامته سوء العذاب وزيك سيدنا عمر قال ايه النساء ثلاثة يعني كم نوع ثلاث انواع زوجة صالحة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك يا رب اجعل زوجاتنا من هؤلاء وانا واثق ان رائدات مسجد لازم نتوسع يعني ان شاء الله كده باذن الله يعني ان شاء الله النوع الثاني يا, ابن- يا امير المؤمنين قال وامرأة وعاء للولد يعني مجرد ان ايه بتجيب عيال آه، تجيب لك اسم في الدنيا زي ما بيقول والثالثه يا امير المؤمنين الغل قمل جراب مليان ايه أمن يضعه الله في عنق من يشاء يعمل كده امره يعمل كده يلدعه يعمل كده يقرصه يعمل كده يقرب عيشته يبقى الراجل يا عيني داخل من بره منشرح وبيقول العلاوه جايه هي 12 جنيه ده ده هتسد باب ايه ها اول ما يدخل مالك مبسوط كده يا ستار يا رب ستار يا رب يقول الحمد لله اه الحمد لله ما قلناش حاجه بس شايفاك يعني مبسوط قوي يعني يقول لها يا عين على القنبله اللي عندك فكر انها ترعى بالزغروط النبي تليه بس بس كنت تعالى اقول لك على المصائب اللي حصلت اه بس خلاص الراجل حصل له احباط حصل له يأس من الحياة يمر بقبر أخيه يقول يا ليتني كنت مكانه من علامات الساعة والله النبي قال كده صلى الله عليه وسلم أن يمر الرجل بقبر أخيه يقول يا ليتني كنت مكانه سبحان الله يبقى المسألة أن لازم الست اللي بتحضر مجلس العلم تتعلم كيف لا تكفر العشير وكيف لا تكفر الإحسان ليه؟ لأنها سمع الحديث بتاع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم لم يشكر الله من لم يشكر الناس ولم تسمع الحديث الآخر اشكروا من أجرى الله النعمة على يديكم يعني ربنا اجرى نعمه معينه على اي قد- اي حد نعمه دينيه نعمه دنيويه نعمه مال نعمه خير اشكره يا اخي ليه انت مش بتشكروش هو انت تشكر الله عز وجل لان جعل هذا سببا في ان اجرى نعمه عليك عمل فيك اي معروف ولو ان تلقى اخاك بوجه مطلق لك سلام ما يشوفنيش الا ويبتسم ده رضا قوي دي رضا قوي دي سبحان الله ولذلك شوف الحديث حدثها اربع حاجات قال اذا نظر اليها سرت سرت وغمت لا سرت لما يشوف وشها كده يقول يا سلام الحمد لله خير النهارده مش بعيني داخل رجل قدامه رجل ورا جاي من الشغل يا ترى شكلها ايه الله ده قاعد مرعوب والتاني لا والكلام برضه للرجاله مش معنى كده ان احنا جايين في في صفهم يعني لا مش في صح احنا نحن نقول ما انا اصله عند الحديث حديث هنا ما ذكرش الرجاله في حديث تاني هيجيب الرجاله نبقى نجيبه برضه احنا بنفكر ان احنا يعني مقتطعين احنا ماشيين ايه كل باب بناخد منه ايه حديث كده سبحان الله اذا نظر اليها سرت ايه كمان قال وان امرها اطاعت في ضروري الامر بالبطء واحيانا الراجل يبقى بطبيعته حيي عنده حياه مش عايز يقول لها كل مرة بلاش تروح عند والدتك النهارده مش عايز يقولها مش عايز يبوء بالاسم لان قطع الرحم بتاعها فانا عايز اروح بكره عند والدتي ومال ما هي فاهمه جوزها كويس وماله دي يعني ايه يعني يعني الاجابه مش ايه مش شافيه مش شافيه هي بقى ايه ما اخذ بسيف الحياة بقى ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك يعني انت موافق ان شاء الله ما انا كنت متوقع برضه انك موافق هو ما وافقش هو ما وافقش بس هو راجل عنده حياة مش عايز يقول لها لا مش عايز يحط العقده في المنشار وبصراحه لا مش عايز يبات فيه لا نكد لان عارف لا مفيش مرواح هات لنا بس ن- ناكل لقمه الاكل عندك اللي عايز يطفح يطفح ما خلاص بقى ما احنا نقطع عروق المحبه بقى طب اعمل لنا كوبايه شاي خد الله المساله بقى يبقى دي هديه كفرنا العشير هديه كفرنا الاحسان لكن المرأة المسلمة يا سلام على الصحابية تيجي بالليل شوف الأدب العالي بقى الراقي تقول له جوزها إيه؟ أدب ألك حاجة؟ أي طلب؟ إن قال كلا يقول أتأذن لي أن أقوم لربي الليلة؟ بعد إذنك بس يا فندم. مش بس بقول لك إيه؟ الشيخ عمر قال لازم تصلوا بالليل أنت رضيت ما رضيتش هصلي بالليل لا الله يمكن هو عارف ان عندك عيال واولاد وعايزه عايزين رعايه وعايزه تنام لازم تنامي لك ساعتين ثلاثه بالليل عشان تقدري تواصلي الحياه بالنهار وشؤون البيت وما فيه من مصاعب والعيال عددهم كبير وكلام من ده هو شايف ان لا لازم يستاذن هتصوم اثنين وخميس مش بقى بب- ببلوي الدراع لا وفي نقطه بقى اهمسوا مع الناس الميكروفون لكن اهمس برضه اهمسوا بها في اذن اخواتي المسلمات الزوج في البيت عايز زوجة مش عايز شيخة الإسلام ده مؤاخذة يعني في الكلام يعني إيه؟ نفرض إن هو مش على الطريق قوي لسه ما جاش مش كل ما هو قاعد تديله على دماغه بقول لك إيه ما تاكلش إيدك الشمال ماشي ده باب النصيحة بس إيه ما يبقاش تقيل النصيحة بقى بقول لك إيه قوم صلي الأول بقول لك ايه انت ما بتصليش انا مش واكله معاك ده انت ملعون ومطرود من رحمه الله ده الراجل يعني ده كويس لو ما جاش قتل انا مش قتل هي الله يجازي اللي كان السبب ما يقول كده يا مؤمن من كام سنة يقول اللي يشوف حلم مزعج كابوس يسفل عن يساره ثلاثة يعني ينفخ يسفل يعني مش ينفخ لا ينفخ ثلاث مرات عن شمال ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بس يبدو في ناس بتفهم غلط الست سمعت الدرس شافت رؤيا جوزها نايم على الشمال الله اعلم بما في نفوس العالمين كفل الثلاثه الثانيه كان صحي ده صباحك هنا مين اللي قال كده الشيخ عمر انا متخيل الراجل قال ايه انا متخيل ولك ان تت... وعلى ذكائك انت فهم الباقي طب تاذونا ليه واحنا في البيوت ناخد دعوه ليه على الصبح لسه الشمس ما طلعتش لسه الناس بتسترزق الصبح فنبر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فوعاها ها عارف يقول لك ايه يذكر ولذلك خطباء الفتنة ها خطباء الفتنة اللي موجبات عذاب القبر قلناها قبل كده خطباء لو يقرا بتقول اشاعات كلمة قلتها مرة من جمعتين في نادي المعاد بقول بعد اذنكم مش هقدر اجي لكم بعد كده مؤقتا لغايه شهر تسعه ان شاء الله لان احتمال ده أنا بقول كده احتمال عندي سفريه الى كندا بس مش هتستغرق اكثر من شهر بس ده لول ولسه ما اتاكدتش لغايه دلوقتي ولذلك ما قلتلكوش انتوا كمان لسه لسه ما اتاكدتش عارف الكلام ايه؟ الشيخ مسافر امريكا ثلاث شهور وبعدين ده الحته بتاعت المهندسين بتاع الدقي بقى الشيخ مسافر ست شهور الحته الثالثه الدوله منعت الشيخ من الكلام خالص الشيخ مهاجر يبقى ده برضه نبر الله وكان سمع منا وقعين ليه كده؟ ليه كده؟ سبحان الله ليه هذا؟ هل هذا من الاسلام؟ مش من الاسلام كده ابدا ولا من الاسلام كمان أن اتكلم على حد ولا اتكلم على حد ولا انقل الخبر طيبا خلاص وبدون ايماءات ولا ايحاءات اذا نظر اليها سرت اذا امرها اطاعت ان غاب عنها حفظته في ماله وعرضها يبقى مش خايف على ماله مش عارف ان البيت بعد ما يسيبه هيتفتح بقى وكاله من غير بواب لنسايبه لا يبقى امينه المراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها أيكفرن بالله قال كلا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان تحسن إلى إحداهن الدهر كله ثم إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أتمنى أن تكون كل نسائنا لسنا كهؤلاء التي يكفرن الزوج ويكفرن العشير حقيقة ربما فضل في الدرس آه، باقي لكن يعني المقدمة بتاعت النار دي يعني هزتني جامد فما عنديش أصلا مقدرة بالتكمله ان شاء الله بعد صلاه العشاء هقول بس هجاوب على سؤالين فقهيين ان شاء الله وجزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله